يبقى كده له طعم الحب اهو كده بوجودك يبقى كده له طعم الحب اهو كده بوجودك يبقى كده له طعم الحب نسيتني عذاب الشوق كله وشرحت القلب يا روحي القلب كده كده كده اهو كده بوجودك يبقى كده له طعم الحب اهو كده بوجودك يبقى كده له طعم الحب نسيتني عذاب الشوق كله وشرحت القلب يا يا روحي القلب كده كده كده يا أجمل وعد يا أداني السعد يا شمسي وقمري ليل البعد يا يا أجمل وعد يا أداني السعد يا شمسي وقمري في ليل البعد يا يا أجمل وقت يا أدم الساعة يا شمسي وقمري في ليل البعد هواك عمر هواك عمر ما جه على بال ولا حتى يا روح خطر في الخيال هواك عمره ما جه على بال ولا حتى يا روح خطر في خياله ما شفته اتقرا في كتاب ولا مرة بحكم موال وأصلك شيء نادر يا عيني نادر آه يا روحي نادر نادر حبك شيء نادر في الدنيا ولازم تتحب يا حبيبي كده
أهو
هو علي قالوا مالوش دواء قالوا يا أخي قالوا قالوا الزمان جرحوا عني قالوا مالوش دواء قالوا وقالوا لا روح أبعد بعيد وقالوا لا روح أبعد بعيد وأنسى الهوى أنسى الهوى أنسى الهوى أنسى الهوى أنسى الهوى بحاله قالوا الزمان جرحوا عني قالوا ومالوش دواء قالوا قالوا قالوا الزمان جرحوا عني قالوا مالوش دواء قالوا وقالوا لا روح أبعد بعيد وقالوا لا روح أبعد بعيد وأنسى الهوى أنسى الهوى أنسى الهوى أنسى الهوى أنسى الهوى بحاله قالوا الزمان جرحوا عني قالوا ومالوش دواء قالوا قالوا قالوا الزمان جرحوا عني قالوا مالوش دواء قالوا وقالوا لا روح أبعد بعيد وقالوا لي أروح أبعد بعيد وأنسى الهوى أنسى الهوى أنسى الهوى أنسى الهوى أنسى الهوى أنسى الهوى بحاله وسمعتهم صدقتهم وطويت أمان العمر صدقتهم وطوعتهم ورضيت بليل الصبر وسمعتهم صدقتهم وطويت أمان العمر طوعتهم ما طوعتهم ورضيت بليل الصبر ومشيت بجرح الزمان على جسر أحزاني أصل الزمان خوان دايما بإنساني ومشيت بجرح الزمان على جسر أحزاني أصل الزمان خوان دايما بإنساني وشوية شوية شوية يا حبيبي شوية شوية وشوية شوية شوية يا حبيبي شوية شوية شفت القمر أيوة القمر طالع في ليل الصار وشوية شوية شوية يا حبيبي شوية شوية وشوية شوية شوية يا حبيبي شوية شوية اه شفت القمر أيوة القمر طالع في ليل الصار وشوية شوية شوية يا حبيبي شوية شوية وشوية شوية شوية يا حبيبي شوية شوية اه شفت القمر أيوة القمر طالع في ليل السهر شفت القمر تاني شفت القمر يا قمر يا يا يا يا قمر شفت القمر شفت القمر يا- يا- يا- يا قمر شفت القمر شفت القمر شفت القمر يا يا قمر يا يا قمر يا يا يا قمر شفت القمر طالع طالع في ليل السهر شفت القمر ايوه القمر شفت القمر ايوه القمر يا يا قمر يا يا يا يا قمر شفت القمر شفت القمر اه يا قمر يا قمر يا يا يا يا قمر وشوية شوية شوية يا حبيبي شوية شوية وشوية شوية شوية يا حبيبي شوية شوية شفت القمر أيوة القمر طالع في ليل الصار شق السما وجاني بالحب ناداني للفرح وداني للفرح وداني عمره ما جه على بال ولا حتى يروح خطر في خيال هواك عمره ما جه على بال ولا حتى يروح خطر في خيال ولا اشوف له اتقرا في كتاب ولا مرة حكى في موال وأصلك شيء نادر يا عيني نادر يا روحي نادر نادر حبك شيء نادر في الدنيا ولازم تتحب يا حبيبي كده حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو اللقاء بعد الغياب حلو اللقاء يا حبيبي حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو آه حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو اللقاء بعد الغياب حلو اللقاء يا حبيبي حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو آه حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو اللقاء بعد الغياب حلو اللقاء يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو حلو الهنا من غير ميعاد من غير ميعاد في القلب حلو حلو حلو حلو حلو حلو اللقا بعد الغياب بعد الغياب يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو آه حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو اللقا بعد الغياب حلو اللقا يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو حلو الهنا من غير ميعاد من غير ميعاد يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو حلو اللقا من غير ميعاد من غير ميعاد في القلب حلو حلو كل السحاب في سما نغاب سما نغاب والشمس طلعت أيوة طلعت من جديد والدنيا صبحت أيوة صبحت أحلى عيد الشمس طلعت أيوة طلعت من جديد أو الدنيا صبحت أيوة صبحت أحلى عيد إيه الشمس طلعت أيوة طلعت من جديد ويا الدنيا صبحت أيوة صبحت أحلى عيد هلت ليالي الصفا أدت شموع الوفا هلت ليالي الصفا أدت شموع الوفا جرح الليالي اختفى أيوة اختفى ولا عادش بينا جفا حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو آه حلو حلو حلو الأهل حلو حلو حلو الأنا بعد الغياب حلو الأنا يا حبيبي حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو آه حلو حلو حلو الكاس منور حلو حلو الهنا بعد الغياب حلو الهنا يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو حلو الهنا بعد الغياب بعد الغياب في القلب حلو حلو حلو حلو حلو حلو المعاد من غير معاد من غير معاد في القلب حلو حلو حلو حلو حلو حلو اللقاء من غير مواد حلو حلو يا أخي حلو حلو حلو في القلب حلو حلو في القلب حلو بعد الغياب بعد الغياب الغياب حلو حلو حلو حلو حلو حلو اللقا من غير معاد من غير معاد في القلب حلو حلو كل السحاب زمان غاب زمان غاب والشمس طلعت ايوه طلعت من جديد والدنيا صبحت ايوه صبحت احلى عيد إيه الشمس طلعت ايوه طلعت من جديد اه والدنيا صبحت ايوه صبحت احلى عيد هلت ليالي الصفا ادت شموع الوفا هلت ليالي الصفا ادت شموع الوفا جرح الليالي اختفى ايوه اختفى ولا عاد شي بينا جفا نوتاني الزمان واحلو برضو المكان واحلو تاني الزمان الزمان الزمان الزمان الزمان يا زمان الزمان أحلى والسماء أحلى ووارد والمكان المكان المكان أحلى وتاني الزمان وأحلى وبرضه المكان وانت نبع الحنان بتقولي بتقولي اشرب اشرب ودوق لقى الحبايب الحبايب الحبايب شفاء هواك عمره ما جه على بال ولا حتى يروح خطر في خيال هواك عمره ما جه على بال ولا حتى يروح خطر في خيال أنا شفته اتقرا في كتاب ولا مرة حكى الموت وقال وأمك شيء نادر يا عيني نادر آه يا روحي نادر نادر حبك شيء نادر في الدنيا ولازم تتحب يا حبيبي كده حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو اللقاء بعد الغياب حلو اللقاء يا حبيبي حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو آه حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو اللقاء بعد الغياب حلو اللقاء يا حبيبي حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو آه حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو اللقاء بعد الغياب حلو اللقاء يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو حلو الهنا من غير ميعاد من غير ميعاد في القلب حلو حلو حلو حلو حلو حلو اللقاء بعد الغياب بعد الغياب يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو آه حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو اللقاء بعد الغياب حلو اللقاء يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو حلو الهنا من غير ميعاد من غير ميعاد يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو حلو اللقاء من غير ميعاد من غير ميعاد في القلب حلو حلو كل السحاب في سما نغاب سما نغاب والشمس طلعت ايوه طلعت من جديد والدنيا صبحت ايوه صبحت احلى عيد إيه الشمس طلعت ايوه طلعت من جديد اه والدنيا صبحت ايوه صبحت احلى عيد ايه الشمس طلعت ايوه طلعت من جديد اه يا الدنيا صبحت ايوه صبحت احلى عيد هلت ليالي الصفا ادت شموع الوفا هلت ليالي الصفا ادت شموع الوفا جرح الليالي اختفى ايوه اختفى ولا عادش بينا جفا حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو آه حلو حلو حلو الأهل حلو حلو حلو الأنا بعد الغياب حلو الأنا يا حبيبي حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو آه حلو حلو حلو الكاس منور حلو حلو الهنا بعد الغياب حلو الهنا يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو حلو الهنا بعد الغياب بعد الغياب في القلب حلو حلو حلو حلو حلو حلو المعاد من غير معاد من غير معاد في القلب حلو حلو حلو حلو حلو حلو اللقاء من غير مواد حلو حلو يا أخي حلو حلو حلو في القلب حلو حلو في القلب حلو بعد الغياب بعد الغياب الغياب حلو حلو حلو حلو حلو حلو اللقا من غير معاد من غير معاد في القلب حلو حلو كل السحاب زمان غاب زمان غاب والشمس طلعت ايوه طلعت من جديد والدنيا صبحت ايوه صبحت احلى عيد إيه الشمس طلعت ايوه طلعت من جديد اه والدنيا صبحت ايوه صبحت احلى عيد هنت ليالي الصفا ادت شموع الوفا هنت ليالي الصفا ادت شموع الوفا جرح الليالي اختفى ايوه اختفى ولا عاد شي بينا جفا نوتاني الزمان واحلى وبرده المكان وحلوتاني الزمان الزمان الزمان الزمان الزمان يا زمان الزمان أحلى والسماء وأحلى وورد والمكان المكان كان أحلى وتاني الزمان وأحلى وبرضه المكان وانت نبع الحنان بتقولي بتقولي اشرب اشرب ودوق لقى الحبايب الحبايب الحبايب شفاء هواك عمره ما جه على بال ولا حتى يروح خطر في خيال هواك عمره ما جه على بال ولا حتى يروح خطر في خيال وانا شفته اتقرا في كتاب ولا مرة حكى الموال وأمك شيء نادر يا عيني نادر آه يا روحي نادر نادر حبك شيء نادر في الدنيا ولازم تتحب يا حبيبي كده أهلا أهلا حبيبي أهلا حياتي أهلا روحي أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا حبيبي أهلا حياتي أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بأغلى الأحبة الناس دواها المحبة أهلا بأغلى الأحبة الناس دواها المحبة الناس دواها المحبة أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا حبيبي أهلا يا حياتي اهلا روحي اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا حبيبي اهلا حياتي اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا باغلى الاحبه الناس باقية باقية عليك باقية وحياتي بيك باقية أصل الحياة حلاوتها بيك حلاوتها بيك باقية يا كلمتي في ندايا يا غنوتي في لقايا يا كلمتي في ندايا يا غنوتي في لقايا بسمتي النهارده وفرحتي اللي جايه يلا اهلا اهلا حبيبي اهلا يا حياتي اهلا روحي اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا باغلى الاحبه الناس دواها المحبه اهلا باغلى الاحبه الناس دواها المحبه الناس دواها محبه اهلا اهلا اهلا اهلا باقية عليك وباقية وحياتي بيك باقية باقية عليك باقية وحياتي بيك باقية أصل الحياة حلاوتها بيك حلاوتها بيك باقية هي كلمتي في ندايا يا غنوتي في لقايا يا كلمتي في ندايا يا غنوتي في رؤايا بسمتي النهارده وفرحتي اللي جايه هواك عمره ما جه على بال ولا حتى يا روح خطر في الليالي هواك عمره ما جه على بال ولا حتى يا روح خطر في الليالي وانا شوفته اتقرا في كتاب